بسم الله الرحمن الرحيم الهجرة من المعاصي ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة لست أرى زمانا الهجرة فيه أوجب مثل هذا الزمان الهجرة من المعاصي مطلوب هجرة جماعية وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع الهجرة من المعاصي ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله الهجرة هجرة عما يكره الله عز وجل هجرة العقائد الفاسدة التي تغزو الآن ديار المسلمين باسم الحرية هجرة والأفكار هجرة وأن كل واحد يقول ما يريد لا دي زلة الهجرة من المعاصي هجرة معنى كبير الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله
مطلوب هجرة وأولئك هم الفائزون هجرة هجرة من العقائد الزائغة إلى العقيدة الصحيحة هجرة هجرة من فقه المتخلف إلى الفقه الناضج القائم على ساق النص هجرة إلى الله ورسوله هجرة من السلوك الخاطئ إلى السلوك الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هجرة عما يكره الله عز وجل الهجرة مطلوبة الهجرة من المعاصي
إغلاق كل منافذ الله واللعب والفجور فضلا عن الزيغ في العقائد هجرة إلى الله ورسوله الهجرة من المعاصي وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع الهجرة من المعاصي
الآن مواقع النت يدخل عليها ملايين الشباب من المسلمين يدخلون على مواقع الإلحاد وعلى مواقع الملل الأخرى وبعضهم يدخل البحر الخضم بلا طوق نجاة شيء طبيعي إنه يدخل. أنا بستغرب والله لا تنقطع الهجرة إلى قيام الساعة قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار وطبعا قتال الكفار سيظل إلى قيام الساعة هجرة عما يكره الله عز وجل نحن في مصيبة كبيرة كل ديار المسلمين مستهدفة الآن يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف إن أنا صح الصومال الشهر الماضي غزيت من قبل إثيوبيا بغطاء أمريكي طبعا أفغانستان والعراق راح السودان يعد العدة لغزو السودان يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف إن أنا صح الشيعة دول بيكرهوا أهل السنة أكثر من اليهود يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف إن أنا صح صح التشيع عايز يدخل مصر ليه؟ قال لك مصر أصلا شيعة الدولة الفاطمية كانت أصلا موجودة في مصر وصلاح الدين الأيوبي جزاه الله خيرا طردهم كلهم يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف إن أنا صح أنا بقول لكم أهو إيران على استعداد أن تتعاون مع إسرائيل لضرب السعودية والكلام ده أنا مش جايبه من عندي لازم ننتبه لازم ننتبه الرافضة على استعداد أن يضعوا أيديهم في أيدي كل أنجاس الأرض إذا كان العدو هم أهل السنة عشان يعني تعرف إن أنا صح يعني عشان تعرف إن أنا صح عشان كده إحنا لازم ننتبه الهجرة من الهجرة من المعاصي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يسرنا في دار المنار أن نقدم لكم هذه المادة الهجرة من المعاصي وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وقد ألقيت هذه المادة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الشيخ في السابع من شهر الله المحرم عام 1428 من الهجرة والذي يوافق السادس والعشرين من شهر يناير عام 2007 من الميلاد والآن مع فضيلة الشيخ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فمن اسبوع اطل علينا العام الهجري الجديد عام ثمان وعشرين بعد الأربعمائة والألف وعادة الناس أن يتكلموا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلام يعرفه أكثر الناس لكني أريد أن أتكلم عن الهجرة بكلام عملي يستند إلى كتاب الله عز وجل والى سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم لنحمل الجماهير على التلبس بمعنى الهجره فالهجره اصلها الترك فما هو الذي يجب على المسلمين ان يتركوه في هذه الايام ولست ارى زمانا الهجره فيه اوجب مثل هذا الزمان اصل الهجره الترك مطلوب منهم ان يتركوا عقائد فاسده ومعاملات فاسده ومطلوب منهم ان يتركوا العمل باردا الفقه وقد فشى في الناس الان من يدعو الى الاخذ برخص العلماء والذي يتتبع رخص العلماء يفضي به الامر في النهايه الى الخروج والزندقه ولست اقصد بالرخص الرخص الشرعيه التي قام الدليل على انها رخصه في مقابل العزيمه فالصلاه مثلا الصلاه الرباعيه هذه عزيمه فاذا سافرت ترخصت فصليت ركعتين انا لا اعني هذا النوع انما اعني بالرخصه الزله الغلطه التي يقع فيها العالم فيتبعه الناس فيها وقد قال سليمان التيمي رحمه الله وتناقلها العلماء من بعده اذا اخذت برخصه كل عالم اجتمع فيك الشر كله عندنا الان من يفتي بهذا ويقول طالما قالها عالم يبقى جائز يقول من باب التيسير على الناس اذا كان هناك رايان راي شديد وراي يسير فما هو المانع ان تاخذ باليسير وروت عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فإن كان إثما فهو أبعد الناس عنه هل هذا الدليل يخدم القضية؟ ما خير بين أمرين كلاهما جائز وقائم على ساق النص أدي معنى الكلام لكن أنا الآن أمام زلة في مقابل نص نعم قالها عالم لكنه اخطا فيها هو ماجور اجرا واحدا وانا تبين لي انه اخطا في ذلك فكيف ينسب هذا الى الشريعه ويقال انها دين طالما قال بها عالم انا اقول لكم قول العالم مهما كان جليلا لا يعد دليلا انما قول اي انسان يفتقر الى دليل اي انسان قوله ليس حجه وقوله ليس دليلا في الشرع انما ادله الشرع معروفه متى يكون قول العالم دليلا بالنسبه للعوام ويكون العالم رجلا عالما عارفا بطرق الاستدلال فيقول مثلا القائل انتم ذاهبون الى اوروبا تدعون الى الله امراه اسلمت لا تقل لا نكاح الا بولي ليه قال لك لان المراه دي من اول ما عرفت يمينها من شمالها وهي حره في اوروبا وامريكا اول ما البنت تكبر تحيض يبقى لها عشيق الولد اول ما يبلغ يبقى له عشيق اسر مفككه الولد حر يفعل ما شاء البنت حره تفعل ما تشاء يبقى الاب بيصرخ من الالم في غرفه والبنت مع العشيق في الغرفه المجاوره عادي يقول لك البنت دي لما شبت من صغرها من اول ما عرفت نفسها وهي حرة في اتخاذ القرار فلما تيجي تقول لا نكاح إلا بولي ممكن تترك الإسلام في داهي هو احنا يعني ناقصين مش عايزينهم الذي يأتي إلى الإسلام لابد أن يعتقد أن الإسلام حاكم لا محكوم يبقى في أوروبا لا نكاح إلا بولي وفي كوبا بياكلوا لحوم الكلاب وما عندناش نص يحرم لحوم الكلاب كل بلد تروح هتلاقي حاجة تخالف الإسلام تتركها حتى لا يكفروا ضاع الإسلام لا دي زلة نعم قالها عالم لكن لا يجوز أن يتبع المرء العالم فيها عندنا مخالفات في شتى مناحي الحياة مطلوب هجرة جماعية على مستوى المجتمعات وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع في سنن النسائي من حديث ابي فاطمه رضي الله عنه سند صحيح انه قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم يا رسول الله مرني بعمل استقيم عليه واعمله قال عليك بالهجره فانه لا مثل له اي لا مثل لهذا العمل وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لابي فاطمه بعد فتح مكه واقول بعد فتح مكه لان الهجره الواجبه انقطعت مع فتح مكه كان قديما قبل الفتح اوجب الله عز وجل على المؤمنين ان يهاجروا من مكه الى المدينه وقلنا ان الهجره هي الترك تترك وطنك لتؤسس دوله الاسلام في المدينه فان الدوله لا تؤسس مع تفرق اهلها لابد ان يجتمعوا في مكان واحد ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلوا الكفار معه وهذا لا يستقيم كما قلت الا اذا تجمعوا في مكان واحد فكانت الهجره من مكه الى المدينه واجبه وقد قطع الله عز وجل الموالاه بين المؤمنين وبين اخوانهم المؤمنين الذين لم يهاجروا قال تعالى والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فقطع الموالاه بينهم لانهم لم يقوموا بالهجره الواجبه مع قدرتهم عليها وقال الله تبارك وتعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا يبقى هؤلاء الذين لم يهاجروا مع القدرة ظلموا أنفسهم ومأواهم جهنم وساءت مصيرة إلا المستضعفين فالذي يقدر على الهجرة الواجبة آنذاك ولم يهاجر بيحصل قطع بينه بالمؤمنين وكان الصحابة يخشون أن يموت الواحد منهم في المكان الذي هاجر منه كسعد بن أبي وقاص كما وحديثه في الصحيحين لما مرض مرضا شديدا في حجة الوداع حتى أشفى على الموت فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي يعني هموت وأخلف بعد أصحابي وكان يخشى أن يموت بمكة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رثى لسعد بن خولة وسماه البائس لقبه بلقب البائس قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة فكان سعد بن وقاص خايف يموت بمكة وحرم النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين بعد الحج أن يبقوا بمكة إلا ثلاثة أيام فقط يقضي حوائجه بعد الحج كما في حديث العلاء بن الحضرمي عند البخاري لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن يمكث بعد الصدر إلا ثلاثة أيام وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم بل الذي يرجع إلى البلد التي هاجر منها آنذاك يبقى راجع على عقبيه وليس هذا فقط بل الأمر أوسع من هذا كما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن الحجاج بن يوسف الثقفي لقيه فقال له ارتددت يا ابن الأكوع عن هجرتك وتعرضت أي صرت أعرابيا قال له لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو أن أبدو أن أذهب إلى البادية طب هو سلمة بن أكوع ده مهاجري؟ لا سلمة أنصاري أول مشاهد سلمة الحديبية طب امال ايه الهجره دي ارتد عن هجرته لانه لما خرج من المدينه ذهب الى الربذه فيبقى المدينه التي عاش فيها تركها وهاجر الى الربذه طب ليه سلمة بن الاكوع ترك المدينه انما تركها بعد مقتل عثمان كما في صحيح البخاري ترك المدينه بعد مقتل عثمان وذهب الى الربذه وتزوج امراه وانجب اولادا لكن قبل أن يموت بليال رجع إلى المدينة فمات بها هو كان هيعرف هيموت إمتى؟ لا إنما عن له أن يرجع إلى المدينة وأن يمكث بها فبقي بها ليال ثم مات فبقول له ارتدت يعني هاجرت وتركت المدينة دار الإسلام والسنة وتذهب إلى الربذة عشان كده الإمام البخاري بوب على هذا الحديث في كتاب الفتن بقوله باب التعرب في الفتنه لما تكون خايف على نفسك الفتنه في بلد من البلدان اتركها حتى لو كان البلد فاضلا المهم انك انت تنجو من الفتنه وبريده بن الحصيب لقي برضه سلمه بن الاكوع وقال له تعرضت قال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدوا يا اسلم قبيله اسلم التي منها بريده ومنها سلمه ابدوا يا اسلم يعني اخرجوا الى الباديه قالوا يا رسول الله انا نخشى ان نكون قد رجعنا في هجرتنا قال انتم مهاجرون حيثما كنتم وسال رجل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال من بقي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقي قال انس وسلمه قال ان سلمه ارتد في هجرته فقال له لا تقل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتم مهاجرون حيثما كنتم الرجوع في الهجره كانت مشكله كبيره لانك بذلت شيئا لله فمن اللؤم أن ترجع فيه فمن فضل هذا الجيل الغرباء الأولين أن الله عز وجل حرم عليهم أن يرجعوا فيما بذلوه له الهجرة معنى كبير مطلوب من المجتمع جميعا أن يهاجر العقائد الفاسدة التي تغزو الآن ديار المسلمين باسم الحرية والأفكار وأن كل واحد يقول ما يريد كيف يترك هذا ولا يحفظ على الناس دينهم وهو أولى من حفظ أبدانهم ومعاشهم لأنهم بلا دين لا يسوون شيئا كالأنعام بل الأنعام أفضل لأنها تذكر الله وتسبحه ولا تفتر عنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده إنسان بلا دين لا قيمة له بدأت العقائد الزائغة تنتشر وفي تهاون من الدول في حفظ دين الناس الآن مواقع النت يدخل عليها ملايين الشباب من المسلمين يدخلون على مواقع الإلحاد وعلى مواقع الملل الأخرى وبعضهم يدخل البحر الخضم بلا طوق نجاة أنا بستغرب والله يجيني صبي يقول لي أنا عايز أرد على النصارى طب أنت من تعرف إيه في ملتك تعرف شيئا عن دينك تعرف شيئا عن توحيدك قول لي يا ابني التوحيد واشرح لي في التوحيد قول لي أي كلام ما عندوش فكرة عن حاجة ده لما يدخل بقى على موقع التنصير إيه اللي يحصل له يحصل له غسيل دماغ رجل دخل البحر ولا يحسن السباحة قامن أن يغرق شيء طبيعي أنه يغرق إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فغضب أشد الغضب وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب أي أمتحيرون والله لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة والله لو كان موسى حيا ما حل له إلا اتباعي تقرا في التوراه ليه؟ قران اهو المهيم الكتاب المهيم غض طري كانما نزل من السماء الان الكتاب الوحيد على وجه الارض الذي هو هو كما كان المفروض في حمايه للناس والحمايه دي عايزه حاجتين تبذل الواجب وتمنع الخلل اما بذل الواجب فان يطلق العلماء ليعلموا الناس لا تحول بين الناس وبين اهل العلم فالناس بدون اهل العلم لا يسوون شيئا انهم الادلاء على الله سئل الامام احمد رحمه الله عن هذا المعنى فقال الناس احوج الى العلم من حاجتهم الى الطعام والشراب انك قد تستغني عن الطعام والشراب الايام الطويله لكنك لا تستغني عمن يدلك على الله طرفه عين لانك لا تستغني عن الله طرفه عين زي ما بنعمل معاهد لاعداد القاده نعمل معاهد لاعداد العلماء واعداد طلبه العلم واحنا عارفين ان الكليات الشرعيه دي لا قيمه لها في تعليم الناس المناهج تافهه او معقده غايه التعقيد وفي كتب اسهل من كده جمعني لقاء مره برجل من الذين يقررون المناهج الازهريه فبقول له يعني منذ زمن طويل وانتم تدرسون كتاب الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع في الفقه الشافعي وفي اسهل من كده واقيم من كده قال لي زي ايه قلت له زي كتاب الام للشافعي نفسه كتاب الام للشافعي ممتع تقرا فيه تبقى مش عايز تبطل ده بالرسالة للشافعي تقرأ تستطعم الكلام وتشعر أنك أمام رجل جبل عالم فاهم لسانه عربي وفهمه في القمة فلما قلت له هذا كأنما لدغه ثعبان وانقلب الرجل وأنا بحاول أفهمه طيب افهمني أنا لا أقصد أن احنا نقدم الأم كما هو لكن حنلخصه قال لي ومن الذي يقدر على ان يلخص الشافعي؟ قلت له اي واحد بيفهم يلخص الشافعي، الشافعي له غير قلمه سيال ورائع وانا عايز الاخوه الموجودين احنا معرض كتاب شغال اشتروا كتاب الام للشافعي عشان تعرف بقى العلم على اصوله تجادلنا طويلا ولم نصل الى شيء وده رجل مقرر مناهج بالازهر من اراد البحر استقل السواقين كتب يا معقده يا كتب مليانه حشو طلبه كليه الشريعه واصول الدين الكلام ده يعرفون هذا الكلام على الاقل فيما يخصني طلبه اصول الدين قسم الحديث بيطلع من سنه رابعه جاي انا بعلمه الف ب في الحديث لا مطلوب تغيير نظام الدراسه يطلع ناس مدربين ال- الكليات دي عامله زي الجيش ده جندي يطلع منوط به دفاع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم او عن القران المجيد يبقى انا مطلوب ان انا اعد من يدرس العلماء لا احول بينهم وبين الجماهير يلتقوا بهم او واحد يقول طيب يا اخي ما انت وغيرك ما بتطلعوا على الشاشه وبتتكلموا لا الشاشه ما لهاش قيمه لا انا لو خيرت بين الشاشه وهذا المنبر لا اترك المنبر ابدا ولو كان يسمعني عشره الشاشه يا اخوانا لا تربي انما تعلم فقط تو ما انتهى البرنامج تغلق الجهاز انتهت القصه بينك وبين المشاهد انما هذا الدف وهذا التواصل الذي بيني وبينكم الان لا يعوض شاشات الدنيا والتربيه لا تكون الا بهذا مربي ومربى الاثنين مع بعض تربيه ملاحظه السمت والدل والهدي هي دي التربيه فبلا يحال بين الجماهير وبين اهل العلم ده الواجب اما الخلل اغلاق كل منافذ اللهو واللعب والفجور فضلا عن الزيغ في العقائد والرمال الناعمه بتتحرك في بلاد المسلمين اهو التشيع عايز يدخل مصر ومن زمان بيفحروا عايزين يدخلوا مصر تاني ليه قال لك مصر اصلا شيعه الدولة الفاطمية كانت أصلا موجودة في مصر وصلاح الدين الأيوبي جزاه الله خيرا طردهم كلهم عايزين بقى يستعيدوا الحق المسلوب مرة أخرى النصارى عايزين يرجعوا مصر نصرانية علشان قبل عمرو بن العاص كانت نصرانية والشيعة عايزين يرجعوها فاطمية أه، كل واحد بيقول حق عايز حقه في البلد فهذه البذور التشيع الموجودة الآن اللي يعني بدأت عمالة تدخل كده الواد اللي كتب أسوأ عشر شخصيات أهو ده يقال في بلد سنة أسوأ عشر شخصيات على رسيم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حد عارف حاجة عن القضية دي دلوقتي انتهت وخلاص وماتت والمسألة هتنتهي باعتذار من هذا الوقت لأي جهة وخلاص وانتهت القضية هو يقال عن عائشة أسوأ إنسانة وعثمان وطلحة والزبير يقال عنهم أسوأ إنسان ويفضل ماشي على وجه الأرض فين السلطان الشرعي اللي في البلد حاكم هؤلاء الأوغاد عشان يبقى عبرة أي واحد يقرب من هؤلاء يعرف إن ده آخر يوم في حياته فين الكلام ده لماذا لا تقوم الدولة بهذا وتأدب هؤلاء الأوغاد مين اللي مطلوب يقف أمام هذه الهجمة الشرسة لعلكم تذكرون في هذا المسجد أيام ما كان حزب الله يعني بيقاتل آه، دولة اليهود وكنا بنتكلم ونبين الشيعة والكلام ده بعض الناس غضبوا وقالوا حتى لو كان الكلام حقا فليس في وقته وانا طبعا رديت على هذا الكلام في وقتها ولا اعيد الكلام لكن هؤلاء الذين لاموني لما اعدم صدام حسين يوم عشرة ذي الحجة الماضي في يوم العيد هؤلاء كلموني قالوا لي عندك حق ليه يا جماعة قال لك شفنا التشفي تشفي يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف ان انا صح وبعد ثلاثين عاما في التعلم والتعليم صار المرء لا يعرف متى يقول الكلام بعد هذا العمر لازم تحصل كارثه لا هؤلاء الان يذبحون اهل السنه ذبح وانا قلت قبل ما تحصل الح- الحدوته دي من زمان قلت في شهر سبعه الماضي وكنت راجع من زياره علميه لدوله من دول الخليج وقلت ان الشيعه في البصره ادوا يوم واحد سبعة الماضي 2006 انذار لأهل السنة أن يغادروا البصرة وإلا سيقتلوا يوم واحد سبعة خرج من البصرة مئة ألف سني راحوا فين دول وأين ذهبوا وما هو حالهم المسلمون في العالم مليار وربعمائة مليون 200 مليون شيعي في العالم فقط وخلي 200 مليون واحد برضه بهاي واسماعيل وخد لك كمان 200 مليون على البيعة اي حاجة كمان يتفضل اهل السنة 800 مليون 800 مليون رجل ينتسب الى السنة عملوا ايه لاخوانهم اهل السنة في العراق ولا حاجة يقول له بس انت تضرب وانا الشاش والقطن عليا هذا اللي احنا بنعمله نحن في مصيبة كبيرة كل ديار المسلمين مستهدفة الآن الصومال الشهر الماضي غزيت من قبل إثيوبيا بغطاء أمريكي خلاص طبعا أفغانستان والعراق راح السودان في دارفور يعد العدة لغزو السودان السودان دي سلة غذاء العالم السودان دي لوحدها الوطن العربي كله الإسلامي يأكل منها مش محتاجين أي أرض تانية السودان عندها ثاني أكبر احتياطي بترول في العالم بعد العراق السودان فيها جبال اليورانيوم اللي هو لابد من استخدامه في القنبلة الذرية والمفاعلات النووية ماذا فعل العالم السودان مفيش والسودان ده عمق استراتيجي أمني لمصر السودان إذا دخل فيها قلاقل دخلت فورا إلى مصر مطلوب هجرة هجرة هجرة من العقائد الزائغة إلى العقيدة الصحيحة مطلوب هجرة من الفقه المتخلف إلى الفقه الناضج القائم على ساق النص مطلوب هجرة من السلوك الخاطئ إلى السلوك الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة مطلوبة وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع في سنن النسائي من حديث عبد الله بن السعدي قال جئت مع وفد قومي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يطلب حاجه وكنت اخرهم دخولا فقلت يا رسول الله اني تركت اناسا خلفي يقولون قد انقطعت الهجره فقال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجره ما قوتل الكفار وطبعا قتال الكفار سيظل الى قيام الساعه يبقى ده معناه لا تنقطع الهجرة إلى قيام الساعة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وفي سنن النسائي واحمد باسناد قوي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله اي الهجره افضل قال ان تهجر ما كره ربك عز وجل الهجرة هجرتان ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام هجرة البادي وهجرة الحاضر البادي أي الذي يسكن البادية والحاضر الذي يسكن الحاضرة اللي هي المدينة أما هجرة البادي فإذا استنفرت نفرت يعني عليه السمع والطاعة إذا قيل له تعال وإذا أمر ائتمر أما هجرة الحاضر فهي أعظمهم بلية وأعظمهم أجرا إن الهجرة اللي بتاعت المدينة إنما كانت من الصحابة الذين تركوا مكة إلى المدينة تركوا ديارهم وملاعب صباهم وتركوا أموالهم وفارقوا الأولاد والنساء فهؤلاء كانوا أعظم بلية ولكنهم أعظم أجرا وفي حديث عبد الله بن عمرو أيضا ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى الإمام حديث ابن عوف وحده الإمام أحمد أما أحاديث الثلاثة دول مجتمعين عبد الرحمن بن عوف معاوية بن أبي سفيان عبد الله بن عمرو بن العاص فهذه في معاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير بإسناد حسن قال صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة هجرتان هجرة إلى الله ورسوله وهجرة عما يكره الله عز وجل هجرة من الذنوب وهجرة إلى الله ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما قبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تشرق الشمس من مغربها فإذا خرجت الشمس من مغربها ختم على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل عدش العمل له قيمه لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا اذا خرجت الشمس من مغربها يبقى قرن صلى الله عليه وسلم الهجره بالتوبه ده معناه ايه ان الهجره التي تدوم ولا تنقطع هي الهجره من الذنب كما قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وللكلام بقيه بعد الصلاه ان شاء الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأكبر. نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فمن قواعد النصر الهجره والحديث الذي ختمت به الخطبه حديث جليل وفيه معنى كبير حديث حديث عبد الرحمن بن عوف ومعاويه بن ابي سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الهجره هجرتان هجره السيئات هذا هو النوع الاول والهجرة إلى الله ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما قبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تخرج الشمس من مغربها فإذا خرجت ختم على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل وهذا إسناد شامي حسن يبقى الهجرة مربوطة بالتوبة فكل رجل يخرج من معصيه الى طاعه فله حظ من لقب المهاجر وكل رجل يغادر بدعه الى سنه حتى لو خرج من ارض البدعه الى ارض السنه فهذا مهاجر وهذه الهجره التي لا تنقطع الى يوم القيامه الهجره الواجبه في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم هذه انقطعت كما في حديث ابن عباس وغيره من الصحابه رضي الله عنهم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا ده مرتبط أيضا أو بمثل معناه قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار لأن أي بلد من بلاد المسلمين يعتدى عليه ويطلب النجدة فعلى جميع المسلمين القادرين على الوصول من الدول الإسلامية أن يذهبوا بلد المتاخم إن عجز فالمتاخم إن عجز فالمتاخم إن عجز حتى يشمل بلاد المسلمين جميعا يعني الجهاد فرض عين على مصر الجهاد فرض عين على مصر ليه العراق اتكلت مين اللي جنب العراق الشام بدولها الأربعة الشام الاسم القديم الذي يجمع الدول الأربعة سوريا ولبنان والأردن وفلسطين دي كلها اسمها الشام وهم عاجزون من اللي جنبهم الجزيرة وهم عاجزون من اللي جنبهم مصر يعني صار الجهاد فرض عين على كل هذه البلاد طيب بالنسبة للأفراد لأن كلمة فرض عين يعني يأثم إذا لم يفعل هل نحن آثمون كأفراد لا ليه مقفول علينا يبقى المسألة فيما يتعلق بنا خلاص إنما إذا فتحت الحدود فحينئذ يجب على كل قادر أن يذهب يجب عليه أن يذهب وده معنى الحديث لا تنقطع الهجرة لأن أنت لما تطلع من هنا تروح العراق مثلا بعد ما الأسباب المانعة انتهت أنت مهاجر أنت تركت بلدك وذهبت إلى بلد آخر فمتحقق فيك وصف المهاجر لأن الصحابة لما خرجوا من مكة إلى المدينة ده 450 كيلو أنت لما تخرج من مصر مثلا إلى العراق أو تخرج إلى أفغانستان أو الكلام ده بتقطع ألوف الكيلوات طالما تركت بلدك وملاعب صباك وتركت مالك وأولادك وأهلك وذهبت إلى جهة تقصد بها وجه الله فأنت مهاجر يبقى الهجرة دائمة لا تنقطع احنا عايزين نحقق الهجرة في بلادنا ونحقق الهجرة على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة المعاصي الموجودة في بلاد المسلمين من المساجد اللي فيها قبور وتشيد الآن شوف بقى هذه المحنة الجسيمة في كل مناحي الحياة كل مناحي الحياة واحد اداني اسطوانة أول امبارح عن التصوف أي إنسان عنده ذوق في السنة والشرع يستهجنها أول ما يراها في المسجد وفي المحراب واقفين صفين زي زمان ما كنا نشوف في الموالد واحد معاه طبلة واحد معاه مزمار في طبعا جماعة بيتكلموا وفي حشو حاجات ما تعرفهاش يعني الحشو بقى تسمع هي اللي هي الموسيقى بتاعت ايه بتاعت الجماعة اللي بيقولوا الله هم يقولوا حي حي حي فانت طبعا لو مش مميز تبقى حي حي دي هي الايه الحشو زي زي الموسيقى كده عشان تطلع الايه المسألة بنغم وطبعا طالع كده وقدامه مش عارف ايه والكلام ده ده الكلام ده كنا نشوفه زمان 30 سنة في الموالد والحمد لله الموالد خربت الحمد لله ما عادش حد بيروح مش ل... آه الناس انصرفت عن اشياء اخرى يعني ما عادش الايه التراث القديم وال... اهو ده مسجد مساجد شفت انا جماعه يركعون للقبر وما يديش القبر ظهره احسن عيب تديله ظهرك يرجع بظهره ويريدون ان يقدموا الاسلام هو ده الاسلام؟ لا المخابرات الامريكيه عندها دراسات مستفيضه لل 73 فرقه آه اعتقادهم والناس اللي بيعتقدوا دول واصلين في الاعتقاد الى درجه ايه؟ ومين اللي ممكن يقاوم ويرفض التبديل وممكن مين اللي ممكن يبدل من اولها اول ما تعمل له كده يبدل او تبذل معاه مجهود تديله فلوس يبدل او تهدده يبدل او تهدده لا يبدل ولا يمكن تشتري له بالفلوس ولا الكلام عندها الحته دي فهم عارفين كويس جدا ان الشيعه دول بيكرهوا اهل السنه اكتر من اليهود لو خير رجل رافضي من الصفويين الموجودين في ايران ايران دي كانت اهل سنه عشر قرون اهل سنه من خمسة قرون فقط اتقلبت للجماعة الرافضة دول الصفويين الموجودين دول الذين يأكلون الدنيا بالدين لو قدامه مناحم بيجن وسني يقتل الأول السني مغفلين من عندنا يقول لك انتوا كده عمالين تفرقوا طب ما تسيبوا العداوات مطمور عشان نوحد المسلمين أنا أغش قومي طب هم لا يسكتون عندي الاسطوانة سمعت رجلا مرجعية شيعية في إيران يعلم الحجاج اللي رايحين السعودية عشان يحجوا لما يزوروا المدينة يعملوا إيه طبعا احنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما آه، مدفونين جميعا في حجرة عائشة يقول لهم يا جماعة لما تيجي تزور عمر لابد أن تعرف أين قبر عمر الأول اكتب أنت وهو واحد ده كلامه أنا حافظه اكتب واحد قبر عمر الاصلي الحمام يبقى لما تحب تزور عمر توجه وجهك للحمام خلاء لان هو ده قبر عمر الاصل حقيقي وتقول ازور اللعين ابن اللعين اشهد انك امرت بالمنكر ونهيت عن المعروف مع اصحابك الفاسقين طبعا الى اخر دعاء كله من العينه بتاعت الخلاء دي ده انا احط ايدي في ايدي النجس ده اهو دول انجاس يكفرون ابا بكر وعمر ده ابو بكر وعمر ده اغلى من ابائنا وامهاتنا واغلى من انفسنا وعايزيننا نسكت ونبقوا مدجنون ونهادن لا لا نهادن ابدا وانا زي ما قلت لكم اهو يعني ال- طبعا كلكم رايتم بقى الرئيس العراقي وهو يشنق والكلام ده سبحان الله انتم تعلمون من كلامي السابق انني من اشد الناس يعني تنفيرا عن هذا الرجل واتكلمت فيه كتير كل ما قلت فيه صحيح لكن الاعمال بالخواتيم اهو قال صلى الله عليه وسلم طبعا نحن لا نشهد له جنه ولا نار لكن يرجى له يرجى له بعد ما حدث الذي حدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل اهل النار حتى اذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع عمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه وطبعا حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين والحديث اللي اللي قبل كده حديث ابي هريره في الصحيحين ايضا حديث ابي سعيد في الرجل اللي قال- الذي قتل مئة نفس يعني كلمة واحدة من هؤلاء ال- ال- الشيعة اللي حوالين الروافض لما بقول له إلى جهنم إلى جهنم قالها له ثلاث مرات تعرف الكلمة دي ممكن تكون سبب في دخوله الجنة الكلمة دي بس طبعا عندنا حديثان واحد في البخاري وواحد في مسند آه، الإمام أحمد وسنن أبي داود واحد قال كلمة زي دي حديث جندب بن عبد الله البجلي في البخاري قال صلى الله عليه وسلم قال رجل لاخيه والله لا يغفر الله لك فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي من اللي بيحلف علي ده غفرت له وأحبطت عملك وفي رواية خارج البخاري قال قل له يستأنف العمل تبتدي تشتغل من جديد لأن كل اللي راح حبط حديث أبي داود وأحمد حديث أبي هريرة إسناده صحيح كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان أحدهما مجد والآخر مقصر فلا يزال المجد يقرع المقصر كل ما يلقاه يقول له اتق الله انه لا يحل لك ان تفعل ذلك وبتاع لحد ما قبله في يوم من الايام كثر عليه في الكلام فتضجر المقصر وقال خلني وربي ابعثك الله علي رقيبا ام جعلك علي حسيبا فقال المجد له والله لا يغفر الله لك فقبض الله روحهما وقال للمجد اكنت على ما في يدي قادرا ام كنت بي عالما خذوه الى النار وغفر للمقصر وادخله الجنه الخواتيم دي عجائب الخواتيم دي عجائب عشان كده من معتقد اهل السنه حتى لو رجل بيعمل باعمال اهل النار لا نحكم على معين بجنه ولا نار لانك انت في ال... والرجل بيحتضر بيطلع روح انت مش عارف هو عمل ايه ما تعرفش عمل ايه يعني قال الكلمه مثلا وبعدين سبحان الله يعني شوف من لطف الله به فيما ارى والله حسيبه انهم شنقوه يعني اخر محاكمه لما حكموه وقال يعدم شنقا قال لهم انا اعترض انا رجل عسكري والعسكري يضرب بالنار يعني معترض ان هم ايه يقتلوه شنقا قال لا تضربوني تعدموني رميا بالرصاص لان أنا راجل عسكري والقانون العسكري بيقول كده المدني اتشنق والرجل العسكري اتضرب بالنار واخد بالك؟ فهل له من اللطف انه يتشنق عشان يطلع وعشان يثبت وعشان يعرف ان بعد دقيقتين هينزل الحبل بيه ومش عارف ايه فيلحق يقول له اي حاجه يعني هيقول كلمه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وفي المره الثانيه عند محمدا وشد الحبل و- الى جهنم وبئس المصير والكلام فالعالم بقى لما شافت المساله دي قال لك اه والله يعني ده, ده فعلا دول ناس بيكرهونا فعلا لسه فاكر بيكرهونا ما يعرفش بقى ماذا فعل هؤلاء الروافض بال- بالدوله التركيه تعاونوا مع المهجر مع النصارى ضد المسلمين ضد الدوله التركيه عشان يوقعوها يعني القوه النوويه الايرانيه دي انا بقول لكم اهو ايران على استعداد ان تتعاون مع اسرائيل لضرب السعوديه والكلام ده انا مش جايبه من عندي الرافضه على استعداد ان يضعوا ايديهم في ايدي كل انجاس الارض اذا كان العدو هم اهل السنه الايام القديمه دي ايام عجاب احنا مش عارفين الدنيا هتحصل فيها ايه لان كل شيء ينذر بشر والحصاد هم العوام حصاد شيخ علي طنطاوي رحمه الله ده حكى حكايه في مذكرات في كتاب اسمه ذكريات ثمان مجلدات شيخ علي طنطاوي رجل سوري في الاصل وبعدين ذهب الى السعوديه واستوطنها وعمر حتى يعني وصل الى التسعين رحمه الله عليه وكان رجلا اديبا وفاضلا وصاحب دين ده بيقول ان ايام ال- اليهود ما غزوا فلسطين فكنا بنجمع تبرعات للجيش المسلم فبنلف على التجار واصحاب الاموال والكلام ده ناخد منهم عشان نشتري سلاح فالمهم في تاجر من تجار المواد الغذائيه اللي كان مشهور وكان عنده م- مخازن وعنده محلات والكلام ده لما راح له الشيخ عشان يقول له هات فلوسه بتاع المهم الراجل ايه آه، زعق فيه وقال له انا مالي علاقه بالحرب شوفوا انا ماليش دعوه انا ورايا تجاره ورايا مش عارف ايه الكلام بعد ال- طبعا ال- القتال واتكلت فلسطين والهزيمه منيت بها الجيش العربيه والخيانات اللي كانت موجوده والكلام ده المهم الجماعه اللي كانوا قاعدين في بيوت اه قاعدين في خيام فبرضه الشيخ مع المسلمين من العلماء وطلاب العلم والناس اهل الخير والكلام ده برضه بيجيبوا المواد الغذائيه وعدوا على الخيام علشان يفرقوا الايه؟ الاكل عليه. فبقول دخلت خيمه من الخيام عشان اوزع عليها فاذا رجل رمقني وعمل وشه كده وخرج من الخيمه. كانت حركه لا اراديه مفاجاه كشفته يعني. فبقول طلعت وراه فاذا به هذا الرجل الذي ابى ان يعطيني المال لنشتري السلاح. فقد مخازنه كلها وفقد بضائعه فلما رآني قال يا ليتك أخذت مالي كله أه. تحصل كارثة الجماهير المغفلة هي حصاد الحروب الجماهير التي لا تعيش إلا ليومها وغدها فقط هي حصاد الحروب عشان كده احنا لازم ننتبه الانتباه إنما يكون بقى بالرجوع مرة أخرى والاستمساك بهذا الدين النهاردة الشعوب مختلفة مع الأنظمة وهذا نذير شر اللي الشعوب عايزاه الأنظمة ما بتعملوش واللي الأنظمة فرضاه الشعوب متضجرة منه طب هذا التنافر سيظل إلى متى الذي يوحدنا جميعا أن يعلو صوت الشرع يعلو وبيه في خط فاصل وفي تعظيم الدين والمؤسسة الرسمية تبقى بهية وصورتها كده محترمة مرموقة احنا من مصلحتنا جميعا المؤسسة الرسمية تكون زي الفل وتكون قوية ومحترمة والجماهير تحترمها أنا لما بيجيني ناس عشان في فتاوى الطلاق أنا بأحيل للجنة فتوى في الطلاق الثالث أنا لا أفتي فيه اللي هو فيه خلاف أنا لا, لا أفتي فيه أمس بس امرأة غابت تتحايل عليا خمس دقايق عشان أفتي قال لها روح لجنة فتوى روح لجنة فتوى ومش مقتنعة بكلام كلام المرأة ده كتير كتير كتير يعني هو ده شيء يسرني؟ لا طبعا ما يسرنيش لان دي لجنه فتوى لها مرجعيه، مرجعيه بلد باكمله فلما يقص علي مراحل بقى قال قال لها ايه في المره الاولى والمره الثانيه والمره اقلب كفي عجب من الفتوى كيف صدرت؟ يقول له قلت لها انت طالق طالق طالق بس انا كنت زعلان يقول له طلع كفاره يمين ازاي؟ طلع كفاره يمين ده هذه الصيغة عند الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم طالق ثلاث مرات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حتى لو كان في مجلس واحد شيخ الإسلام فارق المسألة دي وقال لك لا في مجلس واحد تحسب طلقة واحدة ده بقى لا تبع دول ولا دول إن صدق طبعا نقل الناقل لكن أنا أعلم إن فيه من يفتي بهذا إن أي غضب إن كان ويقول لك غضبان وتعرف مش شايفه قدامي وقلت كذا كذا كذا يقول لك لا لا طلاق في اغلاق طب هو الاغلاق يعني بيبقى الواحد مقفل هو ده المقصود بيه إنه يكون هو في حد بيطلق مراته وهو مبسوط يهزروا مع بعض لها انت طالق طالق طالق كده ولا بيكون خلاص روحه هنا في مناخيره وهتطلع فيش واحد بيصل مسألة لما يكون خلاص يبقى كل واحد بيقول لامرأتي أنت طالق غاضب الإغلاق ألا يرى شيئا ولا يسمع شيئا مقفل ادي الإغلاق اللي نقدر نقول معاه زال عقله ده الإغلاق مش مجرد الغضب حتى وإن كان شديدا فالمؤسسة الرسمية لما كل ما تقوى وما تمشيش على أهواء الناس يجيش واحدة تعيط واحد يعيط أنا بيبقى قلبي بيضغط عليه بس أعمل له إيه؟ ابن عباس جاءه رجل برضه لما بي- بيستفتيه في مسألة الطلاق وكانت الطلقة دي هي البائنة فقال له استحمقت وعصيت ربك ماذا أفعل لك؟ بانت منك امرأتك هنعمل ايه؟ راح زعلان صحيح ان بيت زي ده هيدمر والاولاد هيتشردوا لا سيما اذا كان الراجل سنه 50 60 سنه ولا بتاع والكلام ده خلاص يعني في اخر رحله العمر خلاص اصبح كاد ان يبلغ المنزل يجي في اخر حياته يبقى راجل عشوائي كده كانه عزب ما عندوش لا اهل ولا اولاد والكلام ده والدفء الاسري اللي كان عايش فيه ده يعني خلاص راح اه والله الشريعه لو سمحالي ان انا ارجعه ده انا ارجعه انا اسير انا كمان في يد الشريعه ما اقدرش افتي باللي انا عايزه حتى وان رق قلبي له فمسألة يا إخواننا أهل العلم وتعليم أهل العلم وإن يبقى في معاهد لإعداد القادة من أهل العلم زي معاهد إعداد القادة في أي فرع من فروع الحياة صارت مسألة ضرورية لما إحنا بنقول لكم يا جماعة دول أعداء دول كذا أنا ما أقصدش لا أخرب حياتك ولا أوقعك ولا أشغلك بالسفاسف والكلام ولا أفرق الأمة نفرقها إزاي ونحن نتلو قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا حبل الله هم قطعوه قرآن محرف وعندهم كتاب معتمد فيه 2000 رواية اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب والصحابة كفر ما عدا ستة وفي رواية سبعة وفي رواية ثلاثة يبقى لا قرآن جمعني بيهم ولا سنة نعمة الله الجزائري أحد متأخري محققي هؤلاء الروافض يقول في كتاب الأنوار النعمانية في الجزء الثاني لا يجمعنا بأهل السنة لا رب ولا نبي ولا كتاب أهو ده كلامهم واضح صريح أهو حط إيدك في فين ده إزاي يعني إيه اللي أجمعك بيه ده بقول ربي مش ربه يعني كأن أهل السنة أهل أوثان رب العالمين اللي مفيش غيره هم طلعونا بقى من المله دي كلها فالعمليه خطيره جدا عشان كده انا بقول للشباب زي ما كنت بتكلم عن ال- الفرق بقى العلميه والكلام ده شباب بقى اللي هو لابد ان يتخصص في معرفه المذهب هذا المذهب الرافضي بعد ما يتحقق بمذهب اهل السنه لازم لازم يتحقق اولا بمذهب اهل السنه يدرس كويس العقيده بتاعته عشان داخل يقاتل بها السلاح اللي انت ماسكه لازم يكون سلاح قوي مش مغشوش تروحش بقى في ارض المعركه وانت مش واخد بالك ان السيف بتاعك ورق تيجي تضرب بيه تلاقي الورقه اتقطعت لا لازم تجرب سيفك الاول السلاح اللي انت بتحمله لازم تعرف ان الرصاصه بتطلع كده ما بتطلعش كده عشان ما تقتلش نفسك يا السلاح الذي ستقاتل به اعتقادك ده الاول تتعلمه كويس وتبطل لعب مش كل شويه رايح جاي رايح جاي رايح بقالك 10 سنين وما درستش حاجه لحد النهارده ولا خلصت كتاب ولا تقاعدت باصل ولا بفرع اسمك بس طالب علم رايح شايل الكتاب رايح جاي سيبوكم بقى من الهمبكه اللي اللي الطلبه بيعملوها بقالهم 15 سنه دي يبقى انا هتحقق الاول مذهبي وبعدين ادرس مذهب الروافض من كتب الروافض واشوف كلام اهل العلم في الرد على الروافض دول لان عندهم من الحجج ما لا يخطر لي على بال بالذات كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وبالذات كتاب منهاج السنه النبويه في الرد على الشيعه القدريه الكتاب ده جوهر جوهر يعني ال- ابن المطهر ده وهو اسم على غير مسمى اتى ببنيانه من القواعد ما خللوش نفس حتى اللي كانوا بيعادوا ابن تيميه زي تقي الدين السبكي اثنى على هذا الكتاب ثناء يعني عاطرا جدا في الدائيه بتاعته ولكنه طبعا يعني برضه بقى متعدى على ابن تيميه كالعاده بتاعته يعني فانتصب بقى علماء الحنابله وردوا عليه بدائيات كثيره لكنه في هذا الكتاب بالذات اثنى على ابن تيميه كتاب جوهر زي ما قلت لكم فيبقى ده حائط صد احنا عايزين ضروري لان خلاص البذور بدات يعني ترمى في بلادنا واذا اهملت هيطلع الشجر بقى ال- اللي العوام بيقولوا عليه شيطان ده انا طبعا لا اقول بهذا لكن هم دول دول شياطين دول فعلا اذا نبتوا في بلاد افسدوها واثاروا القلاقل فيها زي ما حدث الان فاحنا يا اخوانا عايزين بقى نقول من جمله الهجره أن يهجر المرء الاعتقاد الفاسد إلى الاعتقاد الصحيح والسلوك الفاسد إلى السلوك الصحيح والفقه الفاسد إلى الفقه الصحيح يهجر البدعة إلى السنة ويهجر المعصية إلى الطاعة والكلام لنا إن شاء الله مع الهجرة ومع ال- هذه المعاني لنا وقفة أخرى بإذن الله تعالى أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بكفر الشيخ أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com